الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أما بعد اخواني في الله يعني اتكلمنا من يومين عن اعتكفت ولا لسه او انت اعتكفت ولا لسه وازاي ما نضيعش فرصة الاعتكاف النهاردة هنتكلم عن موضوع يعني تخيل كده اي شاب من اللي معانا اي واحد من اللي معانا تخيل فجأة جه واحد خده من ايديه كده واخدني فين طلعه هنا هوت كده في ايه يعني فيلا من الفلل او دور او دورين كاملين معمولين فيلا دول بتوعك والمفتاح بتاعك اهو وكلهم متجهزين نفسك تتجوز مين اكتر حد نفسك تتجوزه في الدنيا مثلا فلانة خلاص دي زوجتك النهاردة اللي انت تتمنى انك انت تتقدم لها وتتجوزها العربية الفخمة اللي قدام البيت دي دي بتاعتك انت والمفتاح بتاعها اهو انا عايزك بس تتخيل نقطة واحدة المشاعر اللي هتبقى جواك ساعتها ايه يعني ايه تخيل المشاعر اللي جوه اهل الجنة ساعة دخول الجنة تخيل كده ساعة دخول اللحظات دي القرآن بيصورها لحظات دخول الجنة لحظات المشاعر المتفجرة في قلوب الفائزين بالجنة ولحظات المشاعر المتفجرة في قلوب اللي داخلين النار لما القرآن بيكلمك على ان اهل الجنة دخلوا الجنة واهل النار دخلوا النار الكل بيتوقع ان الخمسين الف سنة بتوع يوم القيامة انتهم وان ارض المحشر اصبحت ارض فاضية خلاص الصراط فاضي والميزان فاضي وكل ارض المحشر فاضية لان القصة انتهت خلاص اهل الجنة دخلوا الجنة واهل النار دخلوا النار ولكن نفاجأ ان القرآن الكريم بيحدثنا انه لا تزال هناك احداث ساخنة واحداث عظيمة في ارض المحشر رغم ان اهل الجنة دخلوا الجنة واهل النار دخلوا النار ايه اللي بيحصل ده يا جماعة في طائفة ثالثة يا جماعة ويا المفاجأة طائفة ثالثة في النهاية لما الناس دخلت الجنة والناس دخلت النار لا لقوا نفسهم مع اهل الجنة ولا لقوا نفسهم مع اهل النار ووقفوا على مكان اسمه الاعراف قاعدين يبصوا على دول ويتحسروا على انهم مش معاهم ويبصوا على دول ومفزوعين احسن يلحقوا بيهم وربنا سبحانه وتعالى بيصور حالة الناس اللي ما فصلتش في الدنيا لا فصلت لطريق الطاعة ولا فصلت لطريق المعصية كان واقف في النص لا هو الشاب اللي بيزني ولا هو اللي مدمن والعياذ بالله للكبائر ولا هو اللي بيشرب الخمر ولا هو اللي مقبل على الله ولا هو اللي بيصوم ويقوم ولا هو اللي نفسه يقرب من ربنا ولا هو اللي بيقرأ قرآن ولا هو اللي نفسه يزيد في الدين لا ده ولا ده كان فاكر في الدنيا ان هو في النص ادي طريق مصر وادي طريق اسكندرية انا لو حبيت امشي في النص في النهاية لا هوصل مصر ولا هوصل اسكندرية عايز اقول ايه عايز اقول ان القرآن بيصور اللي ما فصلش لطريق ربنا في النهاية بيوصل لحالة غريبة جدا يا اخوانا بيلاقي نفسه له هنا وله هنا دول اسمهم اهل الاعراف قبل اهل الاعراف احنا الوقت في اللحظات الاولى في الجنة واللحظات الاولى في النار وتقريبا المفروض ان يوم القيامة انتهى اللحظات الاولى في الجنة ربنا بيصورها في صورة اسمها صورة الزخرف اسم الصورة بيدل ان الانسان اتفتن بزخرف الدنيا اللي ما اتفتنوش بقى وهم داخلين لزخرف الجنة او لزينة الجنة او لنعيم الجنة الحقيقي اللي بغير زخرف يعني الدنيا الفاني ربنا سبحانه وتعالى بيصور لك اول لحظات الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم انتوا لسه خايفين انتوا بتبصوا وراكم ليه ما عادش في ميزان ما عادش في صراط ما عادش في حساب ما عادش في مراحل تانية خلاص لا خوف عليكم اليوم كأن هم هم داخلين الجنة مش مصدقين مفيش مرحلة حساب تانية مفيش قنطرة هنعدي من عليها ولا انتم تحزنون خلاص انتوا داخلين ارض مكتوب عليها ممنوع الاكتئاب ممنوع دخول الحزن ممنوع دخول الهم ممنوع دخول الغم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه أنتم وأزواجكم تحبرون من البداية كده هو وزوجته هو وأحب إنسانة ليه يعني في الجنة وزوجته في الجنة ادخلوا الجنة ده في لحظة الدخول بقى أنتم وأزواجكم تحبرون من معاني الحضور ال- ال- الغناء وال يعني حفلات الغناء يعني اللي تعفف عما حرمه الله منها في الدنيا ينالها في الجنة بقى ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون ال- الناس ساعات يعني سبحان الله العظيم يعني واحد آه، كان مرة قاعد في درس كده فالشيخ بيتكلم عن الجنة فبيقول للناس ومراتك هتبقى معاك كمان في الجنة فواحد بيقول له يا عم الشيخ انتوا مش قلتوا ان مفيش في الجنة نكد هو انا كمان هبقى انا ومراتي في الجنة انتوا مش قلتوا ان مفيش في الجنة نكد احد الناس من جنوب شرق اسيا سافروا الكعبة عشان يعتمروا فطبعا يعني الناس دي بتقعد تحوش يعني بعملتهم بقى الشلن على الشلن عشان يجيب ثمن العمرة فلما راح قاعد يطوف حوالين بيت الله الحرام ما بيبطلش في عز الظهر وعز الحر سبع اشواط 14 شوط 21 شوط 70 شوط وهو في عز الحر قاعد يطوف ففي الاخر جاله ضربة شمس فوقع اغمى عليه فنقلوه في المستشفى اللي قدام الحرم على طول عشان يعالجوه فهو خلاص رايح بقى في ايه في اغماء ضربة شمس فهم دخلوه في مستشفى يعني هو كان قاعد يطوف حوالين الكعبة وقعد يقول يا رب الجنة يا رب يا رب هور عين يا رب باللغة بتاعتهم بقى يا رب الجنة يا رب يا رب هور عين يا رب قاعد سبعين شوط مش عايز يبطل هور عين يا رب الجنة يا رب فلما وقع وجاله ضربة شمس فنقلوه المستشفى فشوية بعد شوية صحي كده فلقى نفسه نايم على سرير ابيض وستاير بيضة والمكان كله نظيف كده وجميل ايه ايه ده الجنة انا دخلت الجنة ليه شوية لقى الممرضات سمعوه فجايين يجروا عليه بيحسبوا يحصل له حاجة قال لهم الهور العين كمان استنوا بقى واخد واخد بقى مش ايه هور عين كمان فادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون داخل مع زوجته في الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون لحظات وربنا بيقول لك اوعى تخاف انت ياما خفت مني في الدنيا ما عدتش هتخاف انت ياما حزنت عشان نفسك توصلي وحزنت على كل معصية عملتها النهاردة ما عدتش هتحزن النهاردة ما عادش في حياتك غير الافراح في نفس اللحظات الاولى في دخول الجنة اللحظات الاولى في دخول النار اللي اتكلمنا عنها وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم لما اكبر نصاب في التاريخ يجمع له اهل النار ويقول لهم انا طلعت نصاب انا ضيعتكم وما حدش مننا هينفع التاني النهارده ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي لما تنتهي الخطبه بانهيار الخطيب وانهيار الجمهور وصراخهم وعوالهم ولكن ما حدش هيسمع ليهم في هذا الوقت اللحظات دي يا اخوانا اللحظات اللي اهل الجنة دخلوا هنا واهل النار دخلوا هنا في ناس لسه واقفة في النص كما قال الله وبينهما حجاب ما بين الجنة وما بين النار زي ما كان في الدنيا في حجاب اهل الطاعة مش راضيين يبصوا للشهوات تلاقي الشاب الملتزم يسمع الدعاء وما بيتكلموا على الشباب اللي بيدخلوا موقع اباحية هو ما يعرفش ايه ده اصلا هو عمره ولا يعرف الكلام ده بيتجاب ازاي ولا يعرف المعاصي دي سكتها ايه اصلا بينهما حجاب زي ما كان العاصي في الدنيا مش راضي يسمع دين ولا يعرف حاجة عن اهل الدين ولا راضي يدخل احسن يسمع حاجة تصحي له ضميره زي ما كان في حجاب بينهم في الدنيا محدش راضي يبص للتاني برضه في الاخرة بينهما حجاب وعلى الاعراف رجال رغم ان دول في الجنة بيتنعموا ودول في النار بيتعذبوا في ناس تانية واقفة على جبال الاعراف وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم عارفين ال- الاخ الفلاني والملتزمة الفلانية والعبد الصالح الفلاني والداعية الفلاني وعارفين الفاجر الفلاني واللي كان ناشر للضلال الفلاني واللي كان فاتن الناس ومضيع الناس الفلاني واللي كان محارب لشرع الله الفلاني عارفين الاثنين يعني ايه يعرفون كلا بسيماهم يا اخوانا في ناس لا رضا بتفصل هنا ولا رضا بتفصل هنا عارف دول وعارف دول كان ماشي مع دول وكان ماشي مع دول كان بيوصل دول وكان بيوصل دول في النهاية لا لقى نفسه لا مع دول ولا مع دول لازم كل واحد مننا يفصل لطريق الدين ده دي قضية اللي ما فصلش لطاعة ربنا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم انتوا فاكريننا ولا لا احنا كنا مع بعض في الدنيا كنا ساعات بنصلي مع بعض وساعات بنعبد ربنا مع بعض ما كناش معاكم على طول ما كناش فاصلين لطريق الدين على طول ولكن انتوا مش فاكريننا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون كل ما يشوفوا الافراح اهل الجنه وانبهارهم بالجنه قلوبهم ت- هتتفجر من الشوق اليها واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار شوف ربنا بيقول لك اذا صرفت كان البصر غصب عن عينه اول ما يسمع حطمه من حطمات النار والعياذ بالله غصب عنهم كلهم ابصارهم كلهم في نفس واحد يبص الناحيه الثانيه تلقاء كان ده حركه تلقائيه حركه لا اراديه وهو قاعد يبص على اهل الجنه مبهور باللي هم فيه فجاه يسمع والعياذ بالله صوت من اصوات المعذبين في النار فيتساءلوا عن الجنه ويبصوا للنار واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا رب يا رب ما تخليناش مع دول يا رب يا رب مش عايزين نبقى معاهم يا رب نجينا من احوالهم يا رب ده كان عندك في الدنيا انك انت تفصل مع طريق الطاعه يا اخوانا الدرس اللي بياخدوا اهل الاعراف على جبل الاعراف لو تدبرناه من الوقت الدرس ده ربنا بيعلمه لكل واحد مرضاش يفصل بيقول له بص ادي اللي فصل للطاعه وادي اللي فصل للمعصيه لو كنت فصلت للطاعه كان زمانك مع دول ولو كنت فصلت للمعصيه كان زمانك مع دول انت وقفت في النص بخيابه بخيابه وفكرك انك انت كده الدين عايز واحد يفصل زي قول الله فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل افصل لطريق ربنا افصل لطريق الالتزام افصل لطريق الدين ف بينهما حجاب على الاعراف رجال وبعد كده اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم قاعدين بقى عارفين الناس اللي بيتعذبوا دول كانوا بيتفرجوا عليهم وكانوا بيتاثروا بيهم الوقت شايفينهم بيتعذبوا فبينادوا عليهم نفعكم اللي انتوا فيه بايه استفدتم اللي انتوا عصيتوا ربنا بيه ايه انا عايزك تتخيل موقف الرهيب بتاع الناس اللي ما فصلتش دهيت لا لطريق الجنة ولا لطريق النار اخواني في الله الصورة واضحة جدا واحنا يعني تقريبا خلص الخمسين الف سنة او تقريبا يعني احنا في نهايتها الناس دخلت الجنة والناس دخلت النار ودول واقفين مش عارفين يروحوا فين لما تطايرت الصحف دول خدوها باليمين ودول خدوها بالشمال ودول لا يمين ولا شمال لما وزنت الاعمال دول طبت كفة الحسنات ودول طبت كفة السيئات ودول لا دي ولا دي طبت لما لما حكم على البشر دول ذهبوا للجنة ودول ذهبوا للنار ودول لا جنة ولا نار لما بعث الناس دول راحوا ظل عرش الله ودول فوجوا على النار ودول لا هنا ولا هنا ما هماش عارفين هم فين انت متخيل انسان واقف خمسين الف سنة ما هواش عارف هو فين كل ده عشان في الدنيا ما كانش عارف هو فين لازم من الوقت تعرف انت فين ولازم من الوقت تحدد انت فين من ربنا لو انت راكب قطر جاي من الصعيد على المنصورة هتلاقي يافطة مكتوب عليها 500 شوية هتلاقي بقت 450 شوية هتلاقي يافطة مكتوب عليها 400 ايه ده دي يفط طول ما انت بتشوفها تعرف انك انت على الطريق وطول ما الرقم بيقل تعرف انك انت بتقرب انا عايز اقول لك انت على الطريق لربنا ولا لا وبتقرب ولا لا انت تعرف ربنا امتى يبقى راضي عنك وامتى ما يبقاش راضي والعياذ بالله عايزين نعرف ازاي نعمل ربنا عايزين نفصل لطريق ربنا يا اخواني زي ما قلت لكم من يومين احنا دلوقتي قدامنا فرصه للاعتكاف فرصه لعشر ايام في جوار الله الاعتكاف عايز واحد هيفصل لطريق ربنا عايز واحد واخد قراره انه عايز يقرب من ربنا عايز واحد فعلا فاصل لطريق الدين ما هواش متذبذب ما هواش متردد ابو طالب نام على فراش الموت النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية بيقول له قل لا اله الا الله وابو لهب من ناحية بيقول له موت على ملة عبد المطلب اتذبذب في اللحظات ديت خلد في جهنم والعياذ بالله لان مش اي حاجة تحتمل التردد ولا اي حاجة تحتمل التذبذب لازم الانسان يكون واضح مع ربنا ما يراوغش بلغة الشباب ما يحورش ما يراوغش مع الله سبحانه وتعالى مستقيم عارف انه فاصل لطريق ربنا واي فرصة تقربه من ربنا فاصل ليها بلا تذبذب بيتقدم بخطوات ثابتة باذن الله سبحانه وتعالى اخوانكم بيفكروكوا تاني ان يعني بيقولوا لكم هانت والله فاضل حاجات بسيطة جزاكم الله خيرا يعني للتبرع للمصاحف بتاعة افريقيا يعني اخوانكم بيفكروكم مسألة التبرع لمصاحف افريقيا مرة اخرى وبيقولوا ان خلاص بفضل الله الموضوع يعني ايه يعني مقرب الكمية اللي هم عايزين يرسلوها فباذن الله يا اخواني يعني يعني ربنا ييسر لكم يا رب ان شاء الله اللي يستطيع او تستطيع التبرع لموضوع المصاحف مين ياخد المصحف ده لا ثانية واحدة بس ويعتكف ويجيب ثلاثة معاه لا يا اخواني يا اخواني اللي عايز يجيب البطاقة بتاعته للشيخ ابراهيم يجيبها خلاص لا ما اتقفلش باب الاعتكاف ولا حاجة اللي عايز يجيب البطاقة بتاعته يجيبها ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله غالبا السنة دي يعني ما لا يعني مش هنقول لحد لا ابدا باذن الله ان شاء خلاص يا سيدي هات صوت البطاقة انا بقول لك لما تبقى ترد تاني بقى ازعل بقى خلاص اللي عايز يجيب صورة البطاقة مين يعتكف بقى ويجيب ثلاثة يجيب ثلاثة ها طب الفانيلا الحمراء ايوه انت حبيب قلبي اه يلا لا ما احنا واحد ده احنا عايزين التاني بقى على عشرة مين يعتكف ويجيب عشرة معاه ها هتجيب عشرة معاك تيشيرت اسود يا راجل اخد كلام طيب خلاص مش هنساك خد كمان مصحف طيب مين يعتكف يا جماعة و... احنا كنا بنقول ايه صوم بكرة ولا ايه احنا عايزين الناس اللي ورا ما احنا عايزين الناس اللي ورا ايوه زي اللي رافعين مين يعتكف يختم ختمة هو النهاردة ايه الاثنين ولا الحد ولا احنا امتى النهاردة الحد لسه اثنين وثلاث قبل رمضان شيخ ابراهيم بيقول اخد مصحف واخد البطايق كلها شيخ ابراهيم ده شيخ ابراهيم من علمائنا اخواننا يعني بيعطي اجازات في القراءات العشر يعني شيخ ابراهيم هو اللي متواضع جزاه الله خيرا يعني طب مين ياخد ده ويعني يختمه قبل الاعتكاف ها يختمه قبل الاعتكاف هادي في واحد مين اللي صعبان عليك مصر طب اللي في الاخر ده انا بحب اللي في الاخر يا جماعه معلش اخر مصحف يا جماعة ده يعني مش اي تمن ومصحف شيك جدا وبسوسته وحاجة يعني ما حصلتش مش هتلاقوا زيه الله اه ولونين كمان طب مين ياخد ده يصوم بكرة ايوه طب مين ياخد ده ويجيب ثلاثة الاعتكاف اي مسجد مش مهم مسجد معين المهم ثلاثة يعتكف في بيت ربنا انا مش عارف اللي رافعين لهم ضامنين طب الراجل ده صعبان على يا جماعه معلش خد يا عم يلا ايه اللي ياخده يصوم يوم العيد الله يبارك في عرش ابراهيم نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا على طاعته اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد هديت قلوبنا واصلحت احوالنا وفرجت كرباتنا وكشفت همومنا وغمومنا اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد فزنا بليله القدر اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد كتبت لنا الاستعمال لنصره دينك في الارض اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت